السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها وعلى كل بلية صرفها وعلى كل أمر يسره وعلى كل قضاء قدره وعلى كل مخلوق كفاه الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة وكنت أتحدث في اللقاء الماضي عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى وعن أقوام خرجوا ليخوفوا الناس من شريعة الله تبارك وتعالى سواء بعلم أو بغير علم وذكرت لكم أنني متوقع في الفترة القادمة قلت هذا في الأسبوع الماضي أن هؤلاء الناس سيحملون حملة على المشايخ وعلى الدعاة يشوهون الصورة بأراجيف وأكاذيب ودعاوى وسيتكلمون تارة عن هذا المنهج وعن هذه المسألة وعن تلك المسألة كل ذلك لأنهم شعروا بأن البساط قد انسحب من تحت أقدامهم فلا يريدون أن يسير الناس خلف هؤلاء الدعاة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وكنت أتمنى في هذه الفترة الحرجة التي نحن فيها في بلدنا الحبيب مصر وفي غيرها من بلدان الوطن العربي أن نتحد على خدمة هذا الوطن وأن نتحد جميعا على فعل ما يصلح هذا الوطن ولا يجعل الواحد منا كلامه وجهده وطاقته من أجل نفسه وذاته وهو يلبس على الناس ويضلل على الناس أنه ما أراد بذلك إلا خدمة الناس وما أراد بذلك إلا خدمة البلد لا أدري ما هذه الحملة التي تستعر ليل نهار في الفضائيات وفي بعض القنوات والإذاعات والجرائد لا تخلو جريدة ولا مجلة إلا من كلام الآن على سلفيين على إسلاميين على إخوان على دعاء يفعلون ده سيخطفون البنات سيفعلون كذا سيقومون بمظاهرة بكذا عندهم سجون أكتر من من سجون البلد إشاعات إشاعات وأراجيف إن كان بعض الناس يعلم أن هذه أكاذيب وأراجيف ما أرادوا بها إلا أن يسحبوا الثقة التي في قلوب الناس مع الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى فإن بعض الناس ينخدع لأن صوتنا ربما لا يصل إليه ولأنه لا يعرف ما الفارق الذي بيننا وبين هؤلاء وهؤلاء لأي شيء يدعون ونحن إلى أي شيء ندعو نحن ما نتكلم يا إخواني ولا يا أخواتي يا أبائي يا أماتي ما نقول لكم سيروا وراء فلان ولا وراء فلان أنا هنا ولا غيري أقول لك دعك من كل الرجال ودعك من كل الناس وكن مع قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام كتاب الله محفوظ فإذا كلمتك الآن بقال الله جل وعلا كذا قال الله جل وعلا كذا والآيات واضحة بينة ظاهرة هل يقال بأنهم يقولون بأنهم يقولون لا لا لا لا, لا. الصحيح أنك لا تقول هم يقولون إنما صحح عبارتك للناس وقل الله يقول في القرآن حينما نخاطب الناس ونقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ينبغي أن لا يقال هؤلاء يقولون إنما قل قال رسول الله كذا عليه الصلاة والسلام فنحن لا نتكلم في مسألة ولا نقرر مع الناس حلالا ولا حراما ولا تقدموا ولا تأخروا إلا من خلال قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام هناك مسائل قطعية لا خلاف فيها لم يختلف فيها المسلمون لا ينبغي أن نختلف فيها وهناك مسائل هي في الخلاف السائغ لا حرج أن يخرج إنسان فيقول إن لحم الجمل ينقض الوضوء وعنده من الأدلة ما يؤيد ذلك فيخالفه آخر ويرى أن هذا الدليل ليس بقوي ويأخذ بكلام الجمهور خلافا للحنابلة أن لحم الجمل لا ينقض الوضوء لكن لا يجوز لنا أن نختلف في العقائد لا يجوز لنا أن نختلف في القطعيات لا يجوز لنا أن نختلف في المتواتر لا يجوز لنا أن نختلف في, في ثوابت الدين لماذا يخرج هؤلاء ويدندنون أن المشايخ والدعاء لا يريدون إلا تأخر الأمة وتخلف الأمة ورجعية الأمة هؤلاء يريدون أن يرجعون إلى أو أن يرجعوا الناس إلى الفوضى والهمجية والعصبية ما هذا ما هذا الكلام ما قال أحد من المشايخ هذا إن كنت صادقا فأخبرنا ما الذي قاله وأتي بالكلام الذي قاله ويوزن هذا الكلام كما أنه لا بد أن يوزن كلامك إن أردت أن توازن وأن تزن منهج المشايخ خذ المنهج وقل لهم ما يقولون بالضبط ولا تلبس على الناس وانظر إلى منهجك ما الذي تقوله بالضبط ما الذي تقوله والله العظيم ما ذاقت الأمة ويلات إلا بسبب أنها فصلت الدين عن جميع نواحي الحياة فأصبح الدين في واد وجميع الحياة في واد آخر هم يريدون منا الدين بينك وبين الله فقط لا تقل الدين في الاقتصاد في محل في مشروع في سوق طب يا جماعة ربي في القرآن تكلم عن الاقتصاد قال أحل الله البيع وحرم الربا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة نبي تكلم عن الاقتصاد نهى عن بيع الغرر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا عندي أحكام بيوع وعندي أحكام في, الت... في الاجتماع وعندي أحكام في التربية وعندي أحكام في الاجتماع وعندي عندي أحكام يا جماعة أنت بتقول لي الدين بينك وبين ربنا صلي صلي صوم صوم بينك وبين ربنا ما تقوليش دين في الشارع دين في السياسة في الاقتصاد في التربية في التعليم ايه ده هو دين الإسلام دين الإسلام نزل قال بهذا ما تقرأ القرآن هو الدعاء يأتون بآيات من عندهم ما يمكن يأتون بأحاديث يخترعون هذه الأحاديث ويقولون قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يمكن فرقونا وزرعوا فينا قومية وعصبية مع أن الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة والله يقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والله يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة آيات وأحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام المسلم أقول مسلم إلى غير ذلك من الآيات ومن الأحاديث لا فكروني بأواخر الخلافة العثمانية وأنا أريد من إخواني وأخواتي أن يركزوا في هذا الكلام الخلافة العثمانية استمرت لمدة خمسة قرون تقريبا لا أتكلم عن خلافة عثمانية أنها كانت نموذجا طيبا مثاليا لا لا لا لا كان هناك إيجابيات وكان هناك سلبيات منهجية وسلوكية لكن ما أتى بعد سقوط الخلافة لا شك إذا قارنا بين آخر الخلافة وما كان يحدث فيها وما أتى بعد ذلك من فصل للدين عن مناحي الحياة وتفرق بين الوحدة المسلمة سنرى أن ذلك أسوأ مما كان موجودا وتعالوا بنا لنفتح كتب التاريخ يعني لا أتكلم من عندي ولا من عندكم تعالوا نفتح ونرى الحقيقة التي ينبغي أن تقال الخلافة العثمانية استمرت قرابة الخمسة قرون في أواخرها كان فيها سلبيات وضعف كان فيها استبداد كان كان فيها أشياء كثيرة سيئة لا أنكرها وأنا لا أتكلم لعبد الحميد ولا عبد المجيد ولا لوحيد من آل عثمان إنما نتكلم نريد أن نحق حقا ما الذي حدث قبل سقوط الخلافة بحوالي ثمانين سنة الذي حدث خرجت أول نعرة دي من الزلات اللي حدثت وتنبهوا خرجت أول نعرة إيه هي هذه النعرة ماذا تقول تقول لابد أن نقسم الناس خذوا بالكم البلدان الإسلامية خاضعة تحت حكومة واحدة وخلافة واحدة موجودة في تركيا ما الذي سيحدث الآن سيحدث كالتالي خرجت نعرة قالت يا جماعة العثمانيون شيء وبقية المسلمين شيء وبقية رعايا الدول شيء يعني ماذا تريدون قالوا نريد أن نقسمها عثمانيون وأجانب أجانب أجانب يعني إيه أجانب غرباء هذا بيقول لا إله إلا الله وهذا لا إله إلا الله عثمانيون وأجانب بدأت النعرة دي سنة 1803 سنة 1839 ميلادية ما يوافق هجريا 1255 هجرية خرجت هذه النعرة 1839 ايه يا جماعة عايزين ايه قالوا عثمانيون وأجانب نقسم رعاية الدول لهذا طب ليه يا جماعة ما هناك رابطة عندكم تسمى برابطة الإخوة الإسلامية الجامعة الإسلامية قالوا لا هذه غير كافية امال ايه اللي كافي قالوا هنقسم الناس الى عثمانيين واجانب فاصبح العثمانيون لهم ميزات بغض النظر خد بالك العثمانيون سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين بغض النظر عن دين بغض النظر عن لون بغض النظر عن جنس بغض النظر عن اي شيء المهم انت عثماني ولا غير عثماني غير عثماني تبقى اجنبي عثمان يبقى مع هؤلاء وأصبح لهؤلاء العثمانيين ميزات وللأجانب أعني غير العثمانيين أقل منهم خانة أدنى يقول الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يقول الله إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا بدأت اهي التفرقة ومرت صراعات على هذا وانقسم الناس إلى عثمانيين وإلى أجانب ثم ماذا؟ ثم خرجت نعرة أخرى وهي النعرة الطورانية طورانية ال- الذين انحدروا من أسيا الوسطى يعني كمان هيقسم العثمانيين الذين لما الط- الطوري آه الطورانيون هؤلاء قالوا هؤلاء مميزون لهم ميزه لهم ولهم ولهم فأصبحت من بعد عثمانيين وأجانب إلى مجموعة أقل من العثمانيين كمان طورانيين ومخالفين نعرة جديدة قوي كل ده بيشتت وبيفرق في الأمة طيب وبعدين وصلوا إلى هذا الحد أول ما طلع قوم قالوا طورانية والقومية الطورانية في الأتراك طلعت على طول ما تسمى الآن والنعرة موجودة إلى الآن القومية العربية يعني إيه؟ يعني قومية تركية اللي بيقولوا تورانيين إحنا الأتراك ومن التورانيين اللي جايين من آسيا الوسطى طب والتانيين قالوا إحنا بقى قومية عربية بقت في عرب بغض النظر أيضا عن الدين وبقى فيه تورانيين فما قامت القومية العربية إلا لردة فعل للطورانية التركية وأنتم تعلمون أن سيدنا مش كلامي أنا أن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما حدث خلاف بين مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم يعني النبي سمى مع أن كلمة مهاجري وكلمة أنصاري ورد في القرآن الكريم لكن لما تحيز وهينفصل المسلم عن المسلم وهتتفرق الوحدة الإسلامية ووحدة الأمة قام الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر أن هذا فعل جاهلي فقال أبي دعوى الجاهلية ده مش كلام أنا ده كلام الرسول ده مش كلامي يا جماعة ده كلام اللي احنا بنقول وأشهد أن محمدا رسول الله اللي احنا بنقول عليه كده صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح الناس في قومية عربية ده مش بقت عربية بس قومية عربية وقومية كردية وقومية هندية وقومية فارسية اتفرقت اتفرقت وأنا ما يتعبني ويتعب كل مسلم أن يجد الآن ما يسمى بالاتحاد الأوروبي أن يجد الآن تعاون اليهود اليساريين واليهود اليمنيين أن يجد ما يفعله ألمانيا مثلا وفرنسا وبريطانيا من تعاون بينهم في توحيد العملة وال- ورفع الحدود ومسألة الجمارك وهذه الأشياء هؤلاء يتحدون أن أمريكا أكثر من خمسين ولاية تحت إمارة واحدة تحت حكم واحد وإحنا في البلد الواحد متفرقين في نحن في أحوج ما نكون أن نتعاون لتنتهض البلد عجلة الإنتاج لابد أن تدور في مصر نحن سندخل على أزمة حقيقية لا بقت المعركة الحقيقية الآن الإسلاميون الدعاة المشايخ السلفيون الإخوان ال- إيه ده طيب أخبرني ما الذي حدث ما الذي تنكره ما الذي تشغل به الناس ما هو خرجت يا أخواني وخدوا بالكم التدريج بيأتي إزاي خرجت قومية طورانية وقومية ردة فعل قومية عربية جه السلطان عبد الحميد خليفة من خلفاء الدولة العثمانية اللي مسك من 1876 ل 1900 وتسعة الراجل لما كان موجود بدأ يقول يا جماعة أنا مش هقول تورانية ولا أقول عثمانية إنما إيه ق- جعل نفسه خليفة للمسلمين آنذاك ناصره جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده وكان عاملين جمعية اسمها جمعية العروة الوثقى بدأوا يؤيدوا هذا الكلام بعد كده كان في أمور معينة جعلت هذا السلطان يرتاب من مسألة جمال الأفغاني وده مش موضوعنا الآن لكن بدأ الرجل يقول أنا خليفة للمسلمين لما قال أنا خليفة للمسلمين وبدأ بيتكلم بهذا الناس لم يتحدوا عبد الرحمن الكواكبي من أبرز الم- المفكرين بدأ يقول لا احنا عايزين جامع خلافة عربية وجامعة عربية أنتم تعرفين تعرفون هؤلاء أتراك والأئمة من قريش ولا بد من العرب وخرجت مسألة الجماعة العربية والخلافة العربية ده كلام محمد عبده وجمال الأفغاني بجمعية العروة الوثقى بقوا يؤيدوا بدأت الأحداث تحدث خلافات هذه الخلافات إلى أي شيء وصلت وصلت هذه الخلافات إلى أن يستغلها العلمانيون اللادينيون الماديون وس... ده مش كلام أنا سأخبركم من أين هذه الألفاظ بدأوا يستغلوا هذا سواء كانوا من العرب أو من العجم بدأوا يستغلوا هذه القضية ونبعد ليه هيستغلوا هذه القضية يوم ما حدث ثورة وقام الناس بانقلاب دستوري على السلطان عبد الحميد سنة 1908 لما قاموا بالانقلاب عشان يقيدوا سلطات الرجل ولما قاموا ب- بمثل هذه الأمور وتقييد سلطات الرجل والكلام اللي فعلوه في الانقلاب الدستوري الذي فعلوه أصبح الطورانيون يمسكون كل شيء أمور السياسة العسكرية الإدارة بقى الزمام في أيديهم لما أصبح الزمام في أيديهم بدأ يخرج زعيمهم ويقول آن الأوان خدوا بالكم من النظرة دي آن الأوان أن تنظر تركيا إلى مصالحها وحدها وأن تنقذ نفسها من زعامة المسلمين فأصبحت في قومية الآن إيه؟ قومية محلية تركي وبس آن الأوان أن تنظر تركيا لمصالحها وحدها وأن تنقذ نفسها من انزعامة المسلمين أنا أفتكر أن السفير البريطاني آنذاك بعت لوزير الخارجية البريطاني رسالة بيقول له فيها الآن الكثيرون جعلوا القضية وحولوا القضية إلى أتراك وعرب فرح جدا ومسرور بقت المسألة أتراك وعرب شوف التفرق ده ممكن يصل لغاية فين طبعا انتوا عارفين ان ان في التوقيت ده معظم ال- البلاد كان دخلها احتلال فرنسا وبريطانيا آه، انتوا عارفين ان في خلافات ما بين بريطانيا وما بين فرنسا وطبعا الحملة الفرنسية على مصر كان ال- ال- اللي مشاع أنهم دخلوا إلى مصر حتى يقطعوا ال- الخط ال- الإمبراطوري الذي يوصل بين بريطانيا والهند والمسألة ما كانتش كده إن كانت الحملة الفرنسية هذا هدفها إيه اللي خلاهم يضربوا في الأزهر وعلماء الأزهر ويدخلوا بالخيول في الأزهر وإيه اللي خلاهم يحولوا القانون لوضعي ده كلام ده كلام احنا عايزين عايزين نفهم عايزين نفهم امال ايه اللي حصل كان بعض البلاد فيها احتلال سواء من فرنسا او بريطانيا وقسموا المساله وايطاليا كمان كانت محتله لبعض البلاد الاسلاميه. التوقيت ده بعض البلدان محتله وبدات نعره بقت ترك وعرب آه، الامه بتتفرق الامه بتتشتت بل خرج اتاتورك انذاك يريد ان يخرج هؤلاء الانجليز من من تركيا والكلام دون ففي شروط شروط كارزون التي تشعر بذلك هذه الشروط التي عقدت في ابريل سنه 1923 مع اتاتورك كانت ايه البنود بتاعتها؟ الانجليز ابدوا مخاوف احنا خايفين نخرج من تركيا طب انا اما اتاتورك قال انا مامنكم المخاوف اللي عندكم انا امنها ايه هي هتامنها ازاي في شروط رئيسيه اربعه ايه هي الشروط الرئيسيه الاربعه بين اتاتورك وبين الانجليز عشان يخرجوا واحد ان تقطع تركيا علاقتها وصلتها بالاسلام ما بدعيش اقرا التاريخ ما بتكلمش من دماغي تركيا ده اول شرط تقطع علاقتها بالاسلام تقطع العلاقه بالاسلام اثنين ان تلغي الخلافه ما يبقاش في حاجه اسمها خلافه كل بلد بقى لوحديها خلاص في بقى مصر وليبيا والجزائر و... الغاء الخلافه الشرط الثالث اباده وعقوبه رادعه لكل من اراد احياء امر الخلافه بص الرابعة أن يستبدل القانون الشرعي بدستور مدني اتشالت الأحكام الشرعية اتحط دستور مدني أدي أربع شروط وحدثت اتفاقية لوزان المعروفة شروط أربعة تقطع تركيا علاقتها بالإسلام الكلام ده سنة 1923 تقطع علاقتها بالإسلام تلغي مسألة الخلافة آه، ت- ما يبقاش أي حد يجي عايز يقوم الخلافة لا- لازم الكلام ده يموت يستبدل القانون الشرعي اللي انتوا بتتحكموا بيه لدستور مدني اختاروا دستور تحطوه ويتحكم بيه الناس شوفوا الكلام من امتى عشان احنا عمالين نقول سقطت سقطت سقطت الاربع شروط دول وضعوها للاسف الشديد طب ازاي هي هي هي هيسقط الخلافه ازاي بدا بعض الفقهاء الاتراك ي- يطلعوا بيان فاخرجوا بيانا خلاصه هذا البيان يقولون فيه ان لا علاقه بين الخلافه بين مساله الخلافه في الاسلام وبين العقيده والدين فمساله الخلافه ملهاش علاقه بالعقيده ولا الدين طبعا لما دول قالوا كده راح طالع عبد الرحمن الكواكبي راح قال المتوفى سنة 1902 من أبرز المفكرين راح قايل إيه؟ والكلام ده قالوا في كتابه طبائع الاستبداد وفي كتابه أم القرى راح قايل قال بالفصل بين السلطة الدينية أو بين إيه الدين وبين مناحي الحياة خدوا بالكم من الكلام يبقى بيؤيد هذا الفصل وقال ان ان الخلافه ممكن تبقى موجوده في الحجاز والخليفه يبقى على الحجاز فقط زي ما ده كان مقترح بي بيقوله عبد الرحمن الكواكبي قال زي ما بابا الفاتيكان بيبقى على مدينه الفاتيكان بس وطلع احمد شوقي طبعا راح مدح في اتاتورك بقصيده طويله وزعيم الحركه السنوسيه في جريده الاهرام برضه نزل ما يؤيد ذلك المهم سقطت الخلافة واستبدل الدستور القانون الشرعي والشريعة الإسلامية بدستور مدني والكلام ده كلمة بقى الناس اللي بتتكلم وعمالة تخالف المشايخ وبتقول ان دول عايزين تخلف ورجعية و و و انا عايز اعرف اخواني إيه ليه بيحدث كل هذا لان انا لو عرفت السبب هيبطل العجب انا متوقع وما زلت متوقع ان الحرب مش هتتوقف ومتوقع اشياء تدعى زي ما حدثت قبل كده في التاريخ ملف ايه ده ده ملف الشيخ فلان كذب وادعاء ما صدقش 20% صدق 10 80% ايه ده قولوا لنا بقى انتوا بتقولوا في السياحه ايه عندنا سياحه اسلاميه ونقول لك ضوابطها وهياتي هذا البنوك هتقفلوها لا عندنا اسلامه للمصارف وعندنا معاملات وعندنا اقتصاد بتقولوا ايه في الفن لا موجود فن في الاسلام وله ضوابط في الاسلام كل اللي انت بتقوله ده انتوا ب- ب- هتقروا الناس وهتعملوا في الناس وهتسووا في الناس كل الكلام ده ادعاءات مش احنا اللي نعمل في الناس احنا كل هدفنا حاجة واحدة بس ان ربنا يرضى عنا سبحانه وتعالى احنا ديننا الاسلام بيقول لنا صلحوا الدنيا بس نصلح الدنيا ونعمر في الدنيا مش بتخريب الاخره فدين الاسلام ما بيقوليش اهدم الدنيا وانسى الدنيا لا عندي دنيا ربنا قال لي في دنيا ربنا قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا لكن ما اعملش للدنيا بتخريب الاخره عندي ضوابط للعمل وعندي منهج تربوي وعندي منهج اجتماعي وعندي سياسي وعندي تعليمي وعندي وعندي وعندي بس ادونا فرصه نتكلم اعطونا المجال نتكلم واحنا عايزين نتكلم ما- بالعقل يا جماعه ادي واحد اتنين تلاته وناقشونا النظام ده يصلح ولا لا يصلح ليه وده يصلح ولا لا يصلح ليه و... و... ويبقى المجال كده مش مجال حرب وصراع وادعاء وكذب واراجيف واشاعات لا مش ممكن يكون كده يبقى مين اللي عايز مصلحه البلد مين اللي عايز يبقى في احتقان في البلد مين اللي عايز ان البلد تبقى طوائف ايه كلمه علماني الكلمه في الاصل هي وضعت في المعاجم مؤخرا لكن هي في الاصل ما تنطعهاش بكسر العين هي مش من العلم زي ما يخدعنا البعض إن- ان علماني يعني عالميه او يعني علميه علماني بفتح العين لا لها علاقه بالعلم ولا بالعالميه اسمها علماني علماني بفتح العين آه، في القاموس الانجليزي كلمه علم ليه بقول بالقاموس الانجليزي لانها طلعت عندهم الاول هي طلعت عندنا ده احنا اللي دخلناها بعد كده في المعاجم العلماء دخلوها بعد كده في المعاجم العربيه يعني قبل ما هي تطلع هات لي اي معجم قديم فيها الكلمه دي الكلمه دي كانت موجوده معناها ايه ما كانتش موجوده يعني الكلمه دي ايه مالها معاصره يعني ايه علماني مش من عندي مش تفسير من عندي عشان تسمع عشان اللي بيفخر ويقول انا علماني انا علماني ولما اجي اقول انا مسلم بينكر عليا انا عايز اتمسك بديني ينكر عليا انا عايز التزم بديني انا عايز اطيع ربي ينكر عليا ويبقى انا متخلف وراجع وهمجي وعايز وعايز وعايز كل ده عشان بقول انا عايز اتمسك بديني وانت بتقول علماني يعني ايه علماني لها تعريفات ثلاثه في القاموس الانجليزي واحد دنيوي او مادي مش من عندي يعني علماني تساوي ايه دنيا مادة احنا نعيش كده دنياوي او مادي انا مش بنكر المادة ولا بنكر الدنيا بس بنكر ان احنا تبقى كل حياتنا من اجل الدنيا كل حياتنا عشان ناكل ونشرب ونلبس وبس لا ربنا ما خلقناش لكده هي المسألة يعني ربنا خلقنا عشان ناكل ونشرب ون- وانتهينا ربنا أقامنا عشان هدف عشان غاية عشان رسالة نقيمها عشان مبادئ نأسسها عشان نور ننشره ما بيننا ربنا خلقنا كده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعبادة مش صلاة وصيام بس لا كل عمل وكل قول يرضي الله سبحانه وتعالى ده عبادة ده عباده سواء كان قول او عمل او اعتقاد ده عباده المهم يا اخواني علماني اول تعريف له دنياوي او مادي طب التعريف الثاني في القاموس الانجليزي العلماني بص يقولوا ايه ليس بديني ولا بروحاني انا بسألك انت كرجل مسلم وانت كمسلمة ترضي ان انا اقول لك انت مش متدينة مفيش دين ده هما ما بخترعش ده قاموس مش انا اللي مألفه ولا المشايخ اللي حاطينه ده اللي طلعوا الكلمة هم اللي حاطين ليها تعريف اللي طلعوا الكلمة هم اللي حاطين لها تعريف التعريف الأول إيه؟ قالوا مادي ودنياوي التعريف الثاني إيه؟ وكلها في مصب واحد ليس بديني وليس بروحاني التعريف الثالث إيه؟ ليس بمترهب ولا برهباني مترهب يعني إيه؟ يقصدوا بها العبادة يعني لكن إحنا ما عندناش رهبانية في الإسلام لا رهبانية في الإسلام والله لم يشرع الرهبانية لأحد ولذا قال في القرآن ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما رعاها حق رعايتها إلى آخر الآيات يبقى ده تعريفها في القاموس لا خد اللي جاي كمان في نفس القاموس ده القاموس الإنجليزي بيعرف علماني فبيقول إيه إن العلمانية أن تكون الأخلاق والتعليم يجب أن تكون الأخلاق والتعليم اسمع دي لا يبنيان على أسس دينية أنت بتقول إيه؟ مش بتاعت أنا بقول لك في القاموس الإنجليزي اللي بيعرف علمانية بيقول الأخلاق والتعليم يجب يجب ألا يبنيان ما ينفعش ابني أخلاقي ولا ابني تعليمي على أسس دينية هي دي العلمانية تعريف للعلماني في كتاب دائرة المعارف البريطانية تقول العلمانية حركة اجتماعية خدوا بالكم من التعريف اللي في دائرة المعارف البريطانية العلمانية حركة اجتماعية تهدف إلى عزل الناس من عنايتهم بالآخرة لعنايتهم بالدنيا فحسب مش كلامنا بقى في دائرة المعارف البريطانية بعيد عن مشايخ ودعائه عشان لما نيجي نقول احنا معارضين دي يا جماعة تعرفوا احنا بنعرض ايه احنا مختلفين ليه هو دماغه بتفكر في ايه طالع بيفكر في ايه وبيتكلم بناء على ايه بيتكلم بناء على منهجه لكن هو هيطلع يقول للناس كده هيقول للناس خدوا بالكم احنا عايزين نبقى كلنا دنيويين نريد ان نكون ماديين مش عايزين نبقى دينيين مش عايزين نبقى ر... هو عارف انه لو قال كده لعامه الناس هيرد عارف لو اتقال كده لعامه الناس الناس هتصده الكلام ده انا مش جايبه من عندي الكلام ده انا مش عايز اقول لك في قاموس عربي او في كتاب الشيخ فلان في مذكرة الشيخ فلان لا في دائرة المعارف البريطانية بتقول هي حركة اجتماعية بتهدف لعزل الناس عن عنايتهم بالآخرة هم اللي يعملوا ايه لعنايتهم بالدنيا فحسب يعتنوا بالدنيا وبس خد ما هو أشد تكلم تكلمت دائرة المعارف البريطانية في في هذا الكتاب عن الإلحاد أول ما أقول إلحاد بعض إخواننا وأخواتنا أعوذ بالله آه الإلحاد معناه الميل عن الصواب عارفين الإلحاد تكلم في دائرة المعارف البريطانية قسموا الإلحاد إلى قسمين إلى إلحاد نظري وإلحاد عملي وهم يتكلمون عن الإلحاد العملي قالوا ومن ضمن الإلحاد العملي العلمانية ده تعريف كلمة علمانية عندهم مش هجيب تعريف من عندنا دنياوي مادي دنيا بس مفيش دين مفيش عبادة مفيش هو ده ادي الفارق المشايخ هيقول لك عبادة المشايخ هيقول لك ربنا هو هيقول لك والمشايخ مش هيقولوا ربنا وابعد عن الدنيا ده هيقولوا لك تكسب الدنيا والآخرة ازاي هيقولوا لك ازاي تكسبه عشان تعرف فين القضية وفين لب القضية ولما الخلاف طيب وصلت المسألة لكده اه وصلت لكده طيب العلمانية دي بتنقسم إلى قسمين ركزوا معايا جدا بتنقسم العلمانية إلى قسمين علمانية ملحدة تنكر وجود الله وعلمانية لا تنكر وجود الله إنما تؤمن بوجود الله قبل ما أقول لكم التقسيمة دي وتعرفتها أنا عايز أقول لكم نقطة بس عارفين أول ما نتعامل بمسألة العلمانية ونظام العلماني أنتوا عارفين فرنسا عارفين كان بسبب إيه؟ أقول لكم كان بسبب إيه برضه عشان طلعت العلمانية ليه؟ خدوا بالكم وركزوا معايا في الكلام كان في ناس بتتعبد ملوك بتتحكم في البشرية بتظلم الرعاية بتجبي منهم الأموال وبتظلم الناس وتحكم عليهم بأحكام وظلم وقتل وسجن وعقوبات بغير حق وفوق ده كمان بصوا لقوا يطلعوا بحقائق علمية الملوك دي بيساعدها بعض رجال الدين منهم مش من المسلمين بيساعدهم وبيأيدوا كلامهم يطلع عالم من العلماء في فلك في طب في أي شيء بحقيقة علمية حقيقة علمية ثابتة يطلع رجال هذا الدين مع الملك يقول لك ايه ده الحقيقة العلمية دي بتخالف بتخالف الدين بتخالف الدين يا جماعة دي حقيقة أنا توصلت ليها والعلم توصل ليها دي بتخالف الدين أنت زنديق وملحد احرقوه اسجنوه اقتلوه ايه ده ده الدين بيخالف العلم ويخلي بعض الناس اللي تصل لحقائق علمية ثابتة تتحرق يا تتسجن يا تتقتل لا والدين عمال يحط هالة كبيرة على الملوك الظالمين دول اللي عمالين يحكمونا ظلم في ظلم وياخدوا فلوسنا بالظلم ويقتلونا بظلم ويسجنونا بظلم عمالين يحطوا عليهم هل التقديس هل التقديس هل التقديس لا هو الدين بيتستر على مجرمين لا هو الدين بيقف قدام العلم وبصوا لقوا بعض احكام الدين ما بتمشيش مصالحهم الدنيويه ولا معاملاتهم الدنيويه قالوا الله بقى الدين لا نافع في مصلحة دنيوية ولا نافع في معاملة دنيوية وبينكر العلم اللي احنا بنقوله وبيحمل الظالمين وبيكون على المظلومين ايه ده هو ده دين قامت الثورة اللي أوروبا بتسميها أوروبا يا إخواني وأخواتي قسمت التاريخ لثلاث أقسام للأسف منا اللي يجي يتكلم في التاريخ يقسمه نفس الأقسام الثلاثة تاريخ جاهلي وتاريخ العصور الوسطى التاريخ المظلم وتاريخ العصور الحديثة خدوا بالكم التاريخ الجاهلي من امتى لامتى التاريخ الجاهلي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وفي فترة كمان ده اسمه تاريخ جاهلي طب تاريخ العصور الوسطى من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام لغاية الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798 ده كله اسمه عصور وسطى مظلمة يعني فترة الرسول بالصحابة بالقرون الثلاثة المفضلة اه داخلة في العصور الوسطى المظلمة على التاريخ ده طب العصر الدولة الحديث من أول الحملة الفرنسية على مصر لغاية دلوقتي ينفع أقسم التاريخ كده أنا كمسلم وأحط الرسول بالصحابة بالقرون المفضلة في العصور الوسطى المظلمة هم قسموا تاريخكم كده أنا أخد نفس التاريخ ونفس التقسيمة على تاريخ المسلم وحط النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في عصور وسطى مظلمة مش ده موضوعي خليني في علماني خليني في كلمة علماني لقوا الناس لقت ايه الناس لقت ان الدين والملوك دي بتظلمهم والدين مش م... م... م... واقف ضد مصالحهم الدنيوية وضد المعاملات الدنيوية وهم مش متقدمين وشايفين ان هو بيقف ضد العلم قامت ثورة لما قامت الثورة دي قالوا بس احنا شفنا من الدين كتير نحقنا الدين ما تقولناش دين لا عايزين دين في سياسة ولا في اقتصاد ولا في علم ولا في تربية ولا في أخلاق ولا في قانون ولا الدين يبقى هناك في الكنيسة الدين بينك وبين ربنا مش عايزين دين في مجال الحياة بقى كفاية اللي احنا شفناه يجي بعض هقول إيه بعض إخواننا من يتكلم بألسنتنا من بني جلدتنا يجوا يروح قايلين لنا إيه إحنا مش عايزين دين أنتوا بتحشروا الدين في السياسة ليه تحشروا الدين في الاقتصاد ليه تحشروا الدين في الاجتماع ليه يا عم استنى استنى يا حبيبي هو أنا الدين بتاعي دين الإسلام العظيم اللي لا فيه تحريف ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان وحفظه رب العالمين سبحانه وتعالى ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كما أخبر رب العالمين ديني ده في آية في القرآن أو في حديث للنبي ضد العلم تعرفوها يا مسلمون في آية واحدة ضد العلم في حديث واحد ضد العلم في آية واحدة أو حديث واحد بيتستر على مز... على على ظالمين في آية واحدة بتحابي الحاكم ضد المحكوم في آية واحدة ضد ضد مصالح الناس ده ديني كله مبني على المصلحة ديني كله مبني على المصلحة أنت بتحاسبني على جرم غيري أنت بتحاسبني على منهج غيري تعال تعرف على منهجي أنا تعرف على نظامي أنا إسلامي بيشجع العلم والعلماء في أي مجال يعني ايه اسلامي بيشجع الاطباء ويشجع علماء الفلك ويشجع علماء السياسه وعلماء الاقتصاد بيشجع كل العلوم لان اسلامي اللي فيه افلا يعقلون افلا يعلمون افلا يفقهون عشان نفقه ونتعلم وبيلفت انظارنا كده ده اسلامي اسلامي اللي جعل بيقول قاعده لا ضرر ولا ضرار إسلام اللي فيه إن كانت المصلحة فثم دين الله إسلام اللي فيه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ده إسلامي ده ديني ليه بتحاسبني وتتكلم ولا هي التبعية بس التبعية للغرب التبعية لأوروبا نركع ونسجد ليها إيه يا عم تبعية تبعية تبعية يا عم شوف هو بينكر إيه وإنت بتنكر إيه الإسلام دين عظيم الإسلام دين شمولي والله العظيم جناية والله العظيم جناية إن أنا أفصل الدين عن مجالات الحياة إن أنا أخلي الدين مقتصر على صلاة وصيام و- وانتهينا أخلي الدين عن بعيد عن كل مجالات الحياة ما ينفعش الإسلام مش كده يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة العلمانيون يا إخواني وأخواتي ينقسمون لقسمين في علمانية ملحدة تنكر وجود الله ده مش بتنكر وجود الله ده بتحارب من يؤمن بوجود الله وصلت لكده والله العظيم وصلت لكده بعض الناس بتؤمن بكده وصلوا لغايه كده ده وصلوا ناس تقول تقول كده امال انتوا انتوا مش مش عارفين ان في دول قايمه على لا اله والحياه ماده في ناس وصلت لكده وفي علمانيه لا تنكر وجود الله بتقول انا مؤمنه وانا مسلمه مفيش مشكلة يعني بتؤمن بالإله لكنها تؤمن بالإله إيمانا نظريا لا عمليا يعني إيه؟ أنتوا هتكفرونا؟ لا إحنا ما بنكفرش ما بنكفرش اللي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يأتي بنقد من نواقده ما بنكفروش الكفر ده مش بتاعنا الإيمان والكفر ده لله سبحانه وتعالى اللي ربنا يحكم عليه إن هو كافر ده مش حكم بتاعي أنا ولا بتاع أي شيخ من المشايخ ولا أي عالم من العلماء التكفير حق لله سبحانه وتعالى هو اللي يحكم إن ده مؤمن وهو اللي يحكم إن ده كافر سبحانه وتعالى ربنا حكم على فرعون إنه كافر ما ينفعش أنا أحكم عليه إنه مسلم ربنا حكم على أبي بكر إنه مؤمن ما ينفعش أحكم على عليه ب- بخلاف ذلك فالتكفير الإيمان والكفر ده حق لله ومش عايزين تلبيس في الكلام وتضليل للعوام احنا بنقول إن في ناس علمانية بتؤمن بالله لكنها تؤمن بالله نظريا يعني ايه نظريا يعني بتقول ان في ربنا وانا مؤمن بربنا وممكن تسمع منه قال الله وتسمع منه قال رسول الله وتسمع منه انا مسلم ويتكلم عن الاسلام بس الاسلام في وجهة نظري الاسلام في عقيدته الاسلام عبارة عن شعائر تعبدية روحية فقط لا علاقة للاسلام بمجالات الحياة الاسلام ملوش علاقة بمجالات الحياة مش انا عندي في القرآن احكام للنكاح يبقى الاسلام له علاقه بالنكاح وعندي احكام للطلاق يبقى له علاقه بالطلاق وعندي احكام للمواريث يبقى له علاقه بالمواريث وعندي احكام للبيوع يبقى له احكام للبيوع وعندي احكام للجهاد يبقى له احكام للجهاد وعندي احكام لا، عندي احكام يا جماعه في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فالإسلام دين شامل ودين كامل ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الإسلام دين كامل دين شامل ما ينفعش نخرجه من مجال من مجالات الحياة لكن بعض الناس فاهم الإسلام غلط فاهم الإسلام أنه تضييق ما يعرفش أن في الإسلام السعة الحقيقية فاهم ان الاسلام انه ضد المصلحه ما يعرفش ان الاسلام هي المصلحه الحقيقيه فاهم ان الاسلام مضره ما ينفع ما مش عارف ان الاسلام هو اللي بينهى عن المضره فاكر ان الاسلام فيه حرج مع ان الاسلام هو اللي بينهى عن الحرج كلام طويل عايزين نقوله عشان نفهم الناس القضيه معي اتصال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل بارك الله فيك كيف حالك شيخنا بارك بخير الله والله.
فيك وزادك الله علما وحفظك ونفع بك الأمة الإسلامية الله يكرمك بارك الله أقول لهذه الأمة أن هذه الأمة لن تنصر إلا إذا عادت إلى الله عز وجل نعم ولن ت- ولن تنحل ه- مشاكل هذه الأمة إلا بتطبيق شرع ربنا الله.
الدستور اللي وضعه حسن مبارك عشنا عليه 30 عام فأنا عايز الأمة مش عايز أقول لها تجرب تجرب تجرب شريعة ربنا عايزين كلنا نطبق شريعة ربنا بدل ما احنا نطلع ونقول عايزينها دولة مدنية عايزين نقول عايزينها دولة إسلامية عشان خاطر كل المشاكل تتحل مش عايزين الناس كلها فاكرة ان تطبيق الشريعة خلاص ان هتقطع الايدين وكل واحد هيتقطع دماغه مع ان ما يعرفوش ان اخر باب في الفقه هو باب الحدود ما يعرفوش ان تطبيق الشريعه هيكون فيه عدل هيكون في ان إن المراه هيكون لها كرا... يعني هي المراه المراه المراه والله العظيم المراه ما كرمت الا في دين النبي صلى الله عليه وسلم وبعد نعم.
كده فضيلة الشيخ أنا كنت اتصلت أنا بفضل الله على القناة أكتر من ثلاث أربع مرات بحيث إن إحنا نكلم الشيخ محمود حسان بحيث يعني يجي لنا الشيخ محمد حسان أسوان هنا فما تيسر ما يتيسرش يعني إن إحنا نك- نتكلم نتكلم مع الشيخ محمود فنرجو منك يعني إن توصل رسالة للشيخ محمد ان حسان شاء الله إن هو تكون يجي لنا وصلت لي بلادنا أسوان باذن إن الله شاء جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم جزاك الله خيرا معي اتصال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طيب انقطع الاتصال ارجع واقول لاخواني اذا ينبغي علينا ان نفهم القضيه انا ساذكر لكم بعض الاشياء وبعديها هرجع للكلام ناس كتير قوي قايمة المادة التانية في الدستور المادة التانية في الدستور المادة التانية في الدستور والله العظيم لو علم الأقليات ما في المادة الثانية في الدستور لأول ناس يخرجوا يقولوا احنا عايزين تفعيل المادة التانية في الدستور مش شيلها ولا إلغائها عايزين تفعيل المادة التانية في الدستور المادة التانية في الدستور اللي بتقول لي بعصمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم المادة التانية اللي في الدستور اللي بتقول لي بعدم التعدي على كنائسهم المادة التانية اللي في الدستور اللي بتعرفني كيف أتعامل معه واللي بتعرفني إن أنا يجب علي أن أحميه وأن يكون دمي حتى وإن هدر في حمايته للعهد الذي بيني وبينه ينبغي أن يفعل هذا لو, لو نعرف المادة التانية في الدستور لكن أنا هقول لكم كل كلمتين وبعدين أقول سؤال جوه صدري عشان اكمل لكم ايه القضيه ما بين الاسلام والعلمانيه ايه الكلمتين دول بعض الدساتير الغربيه كده هقول لكم بعض المواد اللي فيها والله في دستور اليوناني الدستور اليوناني الان ما بتكلمش على زمان دلوقتي في الدستور اليوناني الماده الاولى في الدستور بتقول المذهب الرسمي لامه اليونان هو مذهب الكنيسه الارثوذكسيه الشرقيه ايه ده وما فيش في اليونان ولا واحد مسلم امال المسلمين ما طلعوش يعني في اليونان وقالوا الماده الاولى في دستور اليونان بتفرق ما بيننا وبتعمل فتنه طائفيه ما بيننا ما تلغوا الماده الاولى في الدستور اليوناني الماده الاولى في الدستور اليوناني بتقول المذهب الرسمي لامه اليونان هو مذهب الكنيسه الارثوذكسيه الشرقيه في نفس الدستور في الماده رقم 47 في الدستور اليوناني كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية ما يطلعش حاكم ولا رئيس دولة اللي هو هم مش ماشيين بالديمقراطية افرض الحكم الغالب عايز واحد مش من الكنيسة الأرثوذكسية عايزه من الكنيسة الكاثوليكية ما ينفعش عايزه من البروستانت ما ينفعش عايزه من الإنجيلية ما ينفعش عايزه مسلم ما ينفعش ما يتغيرش الكلام ده ليه في الدستور اليوناني عند الدنمارك في دستور الدنمارك المادة رقم واحد بند رقم خمسة يجب أن يكون الملك من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللاثورية إيه ده؟ ده في الدنمارك في المادة رقم واحد بند رقم ثلاثة إن الكنيسة الإنجيلية اللاثورية هي الكنيسة المعترف بها في الدنمارك المسلمون في الدنمارك قالوا حاجة على المواد دي في الدستور الأسباني المادة رقم تسعة يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية ده في أسبانيا وفي مواد أخرى في السويد المادة رقم أربعة يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص ده اسمع كمان وفي إيه وفيه يجب أن يكون أعضاء المجلس الوطني من أتباع المذهب الإنجيلي قال لك طب ما هو في الدساتير اللي موجودة في السويد والدنمارك و- واليونان موجود مذاهبهم الدينية اهي وعقائدهم الدينية ما بنقولش ليه هننحي العقيدة من عندهم ما بنقولش ليه ننحي المذهب من عندهم اشمعنى انتوا ب- ب- ب- بنزل الامور بكام كفه بكام ميزان في الارجنتين في دستور الارجنتين الماده رقم اثنين على الحكومه الفدراليه ان تحمي الكنيسه الرسوليه وجاء في وثيقة الحقوق في إنجلترا المادة رقم سبعة يسمح لرعايا الكنيسة أي من البروتستانت بحمل السلاح لحماية أرواحهم في حدود القانون والله مواد كثيرة أنا عايز أقول لكم المسلمون يعيشون في كل هذه البلدان في مسلمين في الأرجنتين في في الدنمارك في في السويد في في إنجلترا في في اليونان وفي الدساتير بيذكروا وينصوا على مذاهبهم وينصون على مذاهبهم معي اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام الله
تفضل بارك الله فيك
الله يعطيك العافية يا شيخ علاء وإياك الله يكرمك الله يطول في عمرك جزاك الله خيرا على ما اتصلت.
ويحفظك ويرفع قدرك وإياك الله يبارك فيك الله يكرمك يعني بدنا منك هيك دعاء أولا آه، الله يكرمك كل الأخوة اللي في كل وطن عربي الله يكرمك ربنا يعني يثبتنا و- جميعا على الحق ويسلمنا جميعا ويوحدنا على ما يرضيه الله يحفظنا ويحفظك آمين.
يحفظ الشيخ محمد حسان امين يا رب ربنا ويحفظ يا عباد يحفظك الصالحين الله يكرمك ويوفقنا وإياكم بدي أسألك سؤال عن قناة الصفا نعم مش عم تطلع ابدا بقى قناة لو كان الصفا؟
هيك لو لنا التردد او كذا او حدا يعرف عن المواضيع هاي نعم.
الله يطولنا في بعمرك تشويش في تشويش على على القناه وان شاء الله باذن الله تعود لنا سالمه وتنشر دين الله وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. بارك الله فيك. معي اتصال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ علاء بخير والله الحمد لله بارك الله فيك ربنا يبارك فيك ويجزيك خير والله واياك الله يكرمك جزاك الله خير.
والله والله شيخنا انا في حاجه يعني بدايه من كده احب انا بشكر حضرتك صراحه يعني صراحه الواحد شايف يعني الناس بسم الله ما شاء الله مقبلين على الدين يعني بطريقه لذلك هم يعني شيخنا هم دلوقتي بيحاولوا ان هم يعني يبعدوا الناس بس والله ان شاء الله يعني ما دمنا على الحق ان شاء الله ربنا ينصرنا ان شاء الله بإذن وانا عايز اسال حضرتك كذا سؤال يا شيخنا لو سمحت اتفضل الله يكرمك.
يعني هل يا شيخنا في- في الدين الاسلامي هل ح- في حد اسمه حد قطع الاذن بالكلام اللي هم طالعين يقولوه؟
قطع الاذن ايوه يا شيخنا اصل هم بيقولوا يعني ان الشيخ مش عارف اقام حد على مين آه، وقطعوا له ودانه، هل في في الدين اصلا حاجه اسمها حد الاذن؟
مفيش حاجة اسمها حد الأذن اللهم إلا في نقطة وهي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى قوله والأذن بالأذن إذا قطع إنسان أذن شخص فمن أيوة العدل يا شيخ.
أن أن ي... الثاني إن أراد أن يقتص منه ويقطعها بها ونعمت إن لم يرد إن لم يرد فله حكومة وإن أراد أن يعفو عفا بخلاف ذلك غير موجود اه يا شيخنا اصل يعني اصل كلهم دي اشاعات يا شيخنا وكل الفضائيات أنا يعني أعلم إن لا هذه نعملك الا الإشاعات كل حسب الله نعم يعني لن تنتهي لكننا نخاف على بني جنسنا لكننا نخاف على إخواننا وأخواتنا الذين أحيانا ينخدعون بهذا الكلام أو يسمعون من طرف واحد فليعرفوا أن المشايخ لا يتكلمون إلا بقال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام بارك الله فيك معي اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندك رسالة كتير؟
أيوة نعم مع حضرتك اتفضل اتفضل بارك الله فيك أيوة نعم طيب الاتصال انقطع هذه العلمانية يا إخواني وأخواتي تأثر بها أناس في كل المجالات يعني تأثر بها من أناس من الإعلاميين من الصحافة من أساتذة الجامعة من الأدباء من المفكرين في كل قطاع حدث تأثر بهذا المنهج وإذا أردنا أن نتكلم على ما أحدثه هذا المنهج مع الناس عملي في الواقع عمل أشياء كثيرة في الواقع أول شيء ينبغي أن نتكلم عليه هم أنهم لا يريدون أن نحكم بما أنزله الله سبحانه وتعالى ودي قضية لب في, الق... في, ال... في الأمر أكمل بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلت شيخ علاء جزاك الله خير الله يكرمك اتفضل بارك الله ربنا يجزيك شيخ ربنا يجزيك ربنا يجزيك خير يا شيخ والله وإياك، إحنا الله مستمتعين يكرمك.
جدا بالحلقة وحضرتك يعني احنا يعني بن- بنستوضح حقيقة ال- ال- العلمانيين ومن فضيلتك ومن فضيلة الشيخ أمين وفضيلة الشيخ محمد حسان الله عشان يبارك.
ربنا يظهر يعني كذب ه- هؤلاء يعني والله نعم ربنا يبارك فيك.
وجزاك الله خير يا شيخ وإياك الله يكرمك جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا معي اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا فضيلة الشيخ علاء الله يحييك ويبارك فيك اتفضل وبارك الله فيك وأعلى الله قدرك في الدنيا والآخرة وإياك الله يبارك إن فيك سمحت لي في هذه الم- بهذه المشاركة اتفضلي أولا رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام.
وسلم نبيا إن الإسلام عقيدة استعلاء تبعث في روح المسلم إحساس العزة من غير كبر وروح الثقة في غير اغترار وشعور الاطمئنان في غير تواكل عقيدة تبعث فيه روح الاستهانة بالمظاهر الجوفاء والاهتمام بالحقائق الناصعة البيضاء عقيدة تعلمه كيف يتغلب على شهوات النفس ومألوفات الحياة في سبيل الله لقد أخبرنا الشيخ محمد حسان أن رجلا من أمريكا كان معه من الأموال ما الله به عليم أموالا شديدة أموالا كبيرة بأرقام كبيرة قال له هذا الرجل أنه أسلم على يد رجل بسيط جدا عامل عنده رآه ويتوضأ فقال له كيف تتوضأ وتغسل رج- قدمك في الإناء الذي أغسل فيه وجهي فقال إنني أتوضأ قال وكيف هذا قال أتوضأ في اليوم خمس مرات فقال إني أراك دائما مبتسما وأنت عامل عندي بسيط وأنا عندي من الأموال وعندي من ال- من العمارات ما الله به عليم فلما لم أسعى فأخبره عن الإسلام فأسلم هذا الرجل ثم قال للشيخ محمد حسان والله ما ذقت حلاوة حلاوة ولا سعادة في قلبي إلا أن- بعد أن ذقت الإسلام ولما تزوج هذا الرجل بامرأة من المسلمين قال والله الذي لا إله غيره ما عرفت حقا نعمة المرأة إلا أن, أن لما تزوجت من الإسلام هذا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله عليك وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا من ضمن الأشياء اللي أنتجها العلمانية تنقية الشريعة الإسلامية إفساد في التعليم في الأخلاق في أمور كثيرة في الحقيقة حتى أنهم إن أرادوا أن يتكلموا عن الدين وعن علماء الدين لابد أن يصوروهم بتصوير تخلف ورجعية وتأخر وأشياء كثيرة جدا ولعلي أقف معها حتى خصوصا إن أنا أريد أن أقف وقفة إن قدر الله لي حياة ولقاء معكم مع العولمة التي كان يمدحها العلمانيون ويباركون العولمة وماذا صنعت العولمة مش في العالم والدول العربية خاصة وماذا صنعت في مصر وسنرى ما وجهة نظرهم وماذا كان يقول الإسلام في مسألة العولمة وإلى أين وصلنا بسبب العولمة التي باركوها والتي كان يرفضها الإسلام على كل أو بيرفض فيها بعض أشياء سنوضحها إن شاء الله أول شيء مهم لازم نقف معه أنهم أرادوا أن يبعدوه عن الساحة مطلقا ألا يحكم الناس بشريعة رب العالمين للأسف أنا في الحلقة الماضية قلت بأن وزير العدل السابق أعلن أن محاكم مصر بتستقبل كل عام 2 مليون قضية وفي الحقيقة أنا أخطأت في هذا الرقم هو قال أن محاكم مصر بتستقبل 12 مليون قضية مش 2 مليون 12 مليون قضية هذا يدلك على ما فيه الناس أين هذا الشرع وأين هذا القانون الذي أعطى حقوق الناس أشياء في المحاكم تبقى بعشر سنين و15 سنة و20 سنة وواحد بي بي المحكمة بتحكم عليه بالبراءة بعد ما هو مات و- وحفيده قرب يموت الإسلام ما فيهوش الكلام ده أي قوانين التي رضعت المجرمين السرقة بتخف في مصر ولا بتزيد مع وجود قانون الزنا بيزيد في مصر ولا بيقل مع وجود قانون قضايا ال- الفساد الإداري بتزيد في مصر ولا بتقل مع وجود قانون أشياء كتيرة لكن في شريعة ربنا مش كده أنا عايز أقول لإخواني أنا لم حينما أقول عايزين نتبع الشرع كل شيء بيخالف الشرع يا إخواني هوى ولسنا أعلم بمصالح الناس من رب الناس اسمعوا كده الآيات العظيمة دي يا داود ده رب العالمين اللي بيتكلم مش أنا بيقول يا داود نبي الله داود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض اسمعوا لي فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ما هو غير الحق يبقى هوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله غير كلام ربنا يبقى هوى ألم نقرأ في القرآن فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك تلاحظون أن ربنا يجيب حكمه ومع حكمه العكس الحكم يقول هوى هوى عشان يقرر في أنفسنا شيئا أن عكس حكم الله وحكم بخلاف حكم الله يضاد حكم الله هو هوى ده هوى ولذلك اسمعوا هذه الآية ثم جعلناك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمر في شريعة في الدين على شريعة من الأمر تعمل إيه فاتبعها رب العالمين اللي بيأمر النبي عليه الصلاة والسلام ويأمرنا ضمنا بهذا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها اسمعوا اللي جاية ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون برضو الهوى المخالفة لشريعة الله هوى ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك شيئا إنهم لن يغنوا عنك شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين آيات واضحة ظاهرة عارفين ليه أنا بقول عايزين حكم ربنا لأشياء كتير قوي أعظمها إن الإنسان علمه ناقص والله علمه كامل وتام الإنسان إذا حكم في عصر فلا يعرف العصر الذي يليه أما الله فلا يخفى عليه شيء الإنسان ممكن يظلم لكن الله لا يظلم أحدا الله سبحانه وتعالى جعل شريعته شريعة رحمة جعل شريعته شريعة رأفة جعل شريعته لتزجر الناس وترضع الناس كنت أتمنى أن أتكلم ليه هنتكلم في الوقفة الأولى مع العلمانيين هنقف معاهم وقفة في الشريعة هنقف معاهم وقفة في التعليم واللي بيقولوه في التعليم وقفة في الأخلاق وقفة مع المسائل اللي بيثيروها من حين لآخر رضاع الكبير ومش عارف مسألة الشفاعة ومسألة القبر والحاج ومسائل كتيرة وليه بيعملوا هذه الأشياء هنقف مقفة معاهم هم بينظروا لدين الإسلام أنهي نظرة عشان نبقى فاهمين فنكون على بصيرة ثم بعد ذلك لا يلومن الإنسان إلا نفسه أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجمع صفنا على ما يرضيه وأن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان وأن يسلمهم في ليبيا وفي جميع البلدان وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته رضوان ربي مبتغاي وجنتي أدعو